بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عشان النهارده اخر حد في الصيام بالنسبه لنا كاجتماع يعني حابب اكلمكم قبل ما نعمل اجتماع صلاه عن الكيرنج يعني قعدت افكر الكنيسه اختارت قصص كتيره في الصيام ده صحيح احنا ياما سمعنا فيها وعظ بس انا عاوز ابص لها من زاويه واحده كخدام ان ربنا يسوع يسوع بيعلمنا نحب الناس باهتمام مش بمشاعر مش بافكار لا في اهتمام حقيقي فعاوز اركز في القصص الخمسه المشهوره بتاعه الابن الضال السامريه المخلع المولود اعمى لعازر الخمس قصص دول ازاي ربنا يسوع يعني he cared he showed caring لكل شخص بطريقه مختلفه عن التاني تعالوا نتعلم ازاي الواحد فينا يحب الناس بالطريقه دي يبقى طلعنا بحاجه كبيره من الصيام اول قصه هي قضيه الابن الضال نلاحظ ان الكيرنج فيها له كذا شكل انه استقبله بترحيب عالي قوي وبحضن احيانا يكون هو ده اللي بيستناه اللي قدامك في ناس كتيره قوي الترحيب بالنسبة لها لغة من لغات الحب يفرق معاها قوي انك تستقبله بابتسامة وبفرح وممكن تاخده في حضنك كمان بالذات لو أب مع ابنه أو مع أولاده الإحساس ده مريح قوي احنا أحيانا بنستقبل الناس بس إيه مش بتركيز مش باهتمام كان فارق قوي اللحظة دي مع الابن الضال اللقطة دي الثانية بتاعت أول ما وقعوا عينيهم في بعض كانت هتفرق معاه جدا يا ترى بص له بغضب يا ترى كشر في وشه يا ترى طلع كل القديم والجديد لكن لما لقى وشه منور وبيجري عليه وبيحضنه خلاص يعني كل الباقي تحصيل حاصل تعالوا نتعلم ده احنا محتاجين نقدم حب حتى للمخطئين حتى للمرفوضين حتى للايه للي عليهم استجمة كده للي معروفين بأن هم مدمنين أو مستبيحين أو ملحدين أو لا محتاجين الحب ده الحاجة التانية أنه احتفل بيه الابن الضال ما كانش متوقع خالص الحفلة دي الحفلة دي آخر حاجة تخطر له على باله عنصر المفاجأة هنا جميل قوي يعني في واحد يعمل سربرايز لحد مفاجأة ما كانتش متوقعة بس مش ممكن هنساها طول العمر انت مش بس قابلني بعد كل اللي عملته انت عامل لي مفاجأة واحتفال والعبيد والحلة والخاتم والحذاء وال... ايه ده ايه ده كله ده ايه التكريم ده كله يبقى الاهتمام بيبان في التكريم كمان الاهتمام يا حبايبي كمان يبان انا بتكلم عن ربنا والمفروض بقى احنا احنا المفروض نعمل كده الهدايا كمان ما استخسرش الاب بالرغم انه اتسرق او انه خسران فلوس كتير قوي انما الحل على الخاتم على الحذاء على العجل دي ثروه كمان يعني عاوز اقول انت لسه هتصرف انت لسه بتطلع هدايا انت ايه ده يعني ما مش كفايه مش كفايه اللي خده يعني وغالبا ده اللي استفز الابن الاكبر يعني بس هنا تلاحظوا التكريم والكرم الهدايا والتقدير دي كلها تعبيرات عن الاهتمام نفسنا لما نهتم بالناس نعمل كده وانت مسافر لحد محضر له حاجة تحضيرك ده قال حاجة كبيرة انك انت جاي من بلدك محضر له هدية مسافر ده كله عشان تقابله بتبتسم في وشه مكبره مقدره كل ده بيفرق فنفس القصة بتقابلنا الشخصية التانية برضه في كيرنج الشخص التاني أفكاره تعبان الابن الأكبر ده خلاص فكرة أنه مظلوم وأنه مضطهد وأنه مش واخد حقه وأن أبوه بيميز الصغير وأنه الكلكعة دي في دماغه الأب ملوش ذنب والأب كان ممكن يصعب عليه كرامته والأب كان ممكن ياخده قلمين والأب كان يقول خليه يتفلق بره بس الأب بيهتم الأب بيحب الأب زي ما اهتم بالصغير وجري عليه طلع للكبير يحايله الحتة دي احنا ساعات بنفكرها بطريقه كده منطقيه إيه خلاص بقى اللي يزعل يتفلق لا ما فيش حاجه اسمها اللي يزعل يتفلق عندنا اللي يزعل نحايله اذا كنت بتحب زي ما ربنا بيحب ما فيش حاجه اسمها يتفلق هو طب افكاره قايلاله كده أفكاره قايله له كده أنه أنا اللي مظلوم وأنه يعني الولد اللي سرقنا تفرح بيه وأنا اللي بخدمك أوكي حتى لو ملوش حق إحنا دلوقتي قادرين نبص إنه ملوش حق بس هو شايف كده دماغه بتقول كده طيب اطلع له اهتم بيه برضه طلع واهتم وكمان احتمل النقد من الاهتمام بالشخص انك تحتمل عتاب الشخص تحتمل نقده تحتمل مفهومه الخطأ عنك طب وماله اذا كنت مهتم بيه اسمعه للاخر حتى لو مالكش حق ملوش حق في نظرك من فضلك ما تقطعوش انا مستغرب ان الاب ده استحمل في وشه جملة سخيفة زي ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن وهذه سنين اخدمك وقد لم تعطني جديا لافرح مع اصحابي ايه ده الكلام بايخ قوي وصعب بس من الاهتمام ان لو شخص تعبان منك او صعبان عليه طلع خليه يطلع كل اللي عنده خليه يرجع اللي جواه الأب كان نفسه ياخد ابنه الكبير كمان في الحضن بس الكبير ما كانش عاوز حضن أبوه ساعتها لكن الأب زي ما خد الصغير في حضنه كان طالع عشان ياخد الكبير في حضنه بس هو الكبير ما كانش مشتاق للحضن الكبير غضبان ومع هذا الأب اهتم وسمع واستحمل سمع كويس وبعدين الأب عمل موقف مهم قوي وضح ليه لأنه الصورة اللي في دماغه غلط من اهتمامي بأي شخص ان انا اعدل له الصورة طب ريحه طب هو اساء فهمك طب مخه ودى وجاب طب ما توضح له فسر له فسر له ان ده مش ظلم وانك انت بتحبه عشان كده اول ما ابتدى الكلام يعجبني جدا الاب في المثل اللي حكاه المسيح ما دافعش عن الابن خالص عارفين لو دافع عن الابن يحصل ايه يستفز اكتر قال له يا ابني انت انت انت معايا على طول فابتدى بيه هو انت شاغلني وانت ابني وانت معايا وانت الحلو وانت الكبير وانت اللي في البيت ولكن اخوك كان ميت وعاش فهمتوا اذا التوضيح كان فيه اهتمام بالشخص كان فيه راحة للشخص ريحه ريحه بعد ما بعبع الكلمتين عرف يستوعبه ويريحه ويفهمه انا يا ابني بحبك مين قال ان انت اللي انت فاهمه مش صح رايك في الموضوع مش مظبوط لانه القصه مش باللي انت قلته اخوك كان ميت وبالنسبه لنا خبر حلو انه كان ميت وعاش قصة السامرية قصة السامرية الاهتمام واضح قوي من المسيح برضو الاهتمام هنا بالانفراد الشخص التعبان محتاجك على انفراد والشخص التعبان محتاج يحس بالخصوصيه في ناس كتيرة قوي ما تقدرش تعترف قدام الناس في واحد ما يقدرش يطلع الكلام حتى على ورقة أو على واتساب أوكي رغم أن الدنيا مشغولة قوي لو واحد ما عندوش طريقة غير أنه ينفرد مفروض تديله الوقت ده بقولها وأنا خجلان لأني مش عارف أعمل كده على طول لكن الاهتمام الست دي مش هتعرف تحكي قدام حد والست دي طول عمرها رقم طول عمرها نكره بس ربنا يسوع اداها لها وقت وسمعها واحترمها وانفرد بيها والموضوع كان خاص جدا اهتمام المسيح بالسامرية بان في الاحترام يا امرأة يا سيدتي منتهى الاحترام وفي الستر تلاميذ ما عرفوش ايه اللي دار بينهم تلاميذ ما عرفوش قصة الست الرجالة اللي في حياتها no one knows إلا يوحنا على كبر بعد سنين يمكن عرف أو قال لنا لكن يعني واضح ان القصة ما تعرفتش الا لو السامرية كانت هتحكي بنفسها فهنا كونك بتهتم بالشخص انت حريص انك تستر على ضعف وانك تحترمه في ضعف وانك تقدره قوي وتعذره قوي ربنا يسوع ما غيرش نظرة عينه للست دي وهو بيكشف لها عن بلاوي في حياتها بنفس الحب والتقدير والاهتمام الاهتمام يا جماعة مش في كلمة ولا في ثانية ولا في لحظة ولا في اهتمام ده موقف كياني عينيك بتهتم ودانك بتهتم ايدك بتهتم الوقت بيهتم مخك بيهتم الاكشن بيهتم الاهتمام ده موضوع كبير قوي بيعبر عن الحب الحقيقي ربنا للناس كمان في قصة السامرية زي اللي اتصاحبوا في الاخر بقوا يحكوا في موضوع بره مشكلتها هو السجود عندكم ولا عندنا انتوا بتقولوا واحنا بنقوله ماشي هو بيحكي ومبسوط فبقت في نوع من الصداقة في نوع من الراحة الحواجز النفسية اللي كانت محطوطة اتشالت كل ده اهتمام ربنا اللي عمل كده ربنا ساعدها انها حاطة حواجز كتيرة قوي بينها وبين اي شخص الحواجز دي اتشالت فخدت عليه وقالت له ده انا شايفه انك نبي وابتدى يكمل الكلام لغاية ما انبهرت اكتر من نبي ساعتها بقى ايه ما قدرتش عاوزة تجيب له الدنيا كلها يبقى اهتمامه بالسامرية مدرسة الشخصية الثالثة هي قصة المخلع اهتمام ربنا بالمخلع برضه مدرسة ليه؟ أولا المخلع ما راحش للمسيح ولا طلبه ولا توقع منه حاجة من دواعي الاهتمام انك تروح لشخص غير منتظرك انت اللي تدور عليه مش هو اللي يدور عليك ربنا راح لشخص نكرة تماما شحات مالوش حد فالافتقاد نوع من الاهتمام السؤال على شخص مرفوض مرزول مهمل الحتة دي واقعة مننا احنا ما زلنا بنقف مع اصحابنا وما زلنا بنرتاح مع اللي بيحبونا لكن ما بيجيش في دماغنا الناس المنسية مش بيعدوا على دماغنا ولو عدوا على دماغنا ربنا يهديهم لكن مش هو ده الاهتمام الاهتمام لو في 100 مريض حوالين بركة بيت حسدة ده بالذات المهم ده اللي بالذات المحتاج اهتمام لأنه ده اللي ملوش حد والعجيب في أسلوب المسيح أتريد أن تبرأ احترام الرغبة من الاهتمام بالناس ألا تخترق خصوصية حد لو واحد مش عاوز يتكلم ما تضغطش عليه يتكلم لو مش عاوزك تشوف تدخل بيته من فضلك ما تدخلش بيته لو مكسوف من حاجة ما تحرجوش لو في حاجة مخبيها ما تكسفوش لازم تحترم الحدود ربنا يسوع كان عجيب في اهتمامه على قد ما الشخص ده شحات والناس بتحتقره وطبيعي المفروض من نفسه يخف انما هو انت تحب تخف الدرجة دي الادب والذوق حتى الراجل زي اللي ما صدقش السؤال يعني ما قالش اه طبعا قال له ليس لي انسان لسه بقرا كلمه لذهبي الفم قال له راجل تاني كان اتريق عليه يعني كان قال له انت بتسخر مني ولا بتتريق عليا انا قاعد اتشمس يعني ذهبي الفم تتصور انه لو شخص تاني كان قال لكن شخص من شدة معاناته جاوب بأدب شديد وقال له أنا ملياش حد فربنا يسوع جاي عشان الكلمة دي أنا ملياش حد أنا حبيبي جيت عشانك أنا ليك أنا بتاعك اهتمام ربنا بالمخلع أنه عمل حاجة حقيقية مطلوبة لأنه برضو لا نحب بالكلام ولا باللسان لغاية كده حلو وتعزية جميلة بس طبعا مش كفاية مع واحد مخلع لا المطلوب يقوم المطلوب تساعده يغير حياته المطلوب تساعده يشيل سريره المطلوب تساعده يطلع من الجو اللي عاش فيه 38 سنة فمن الاهتمام انك تساعد الاخر على التغيير ولا تكتفي بشوية مشاعر ولا شوية حب ولا شوية احترامات كل ده حلو بس do something اعمل حاجة فربنا يسوع لم يكتفي بأن نحبه بس لكن حركه المولود أعمى برضه هنا تلاحظوا المسيح بيقدم اهتمام بشكل رائع بحب أولا أول اهتمام حصل في يوحنا تسعة أنه دافع عن مشاعره المولود أعمى بيسمع بقاله 40 سنة يعتقد أنه كان سنه 40 سنة أن الراجل ده شرير يا أبوه وأمه أشرار ما بيسمعش غير كده بحكم أنه مولود أعمى مولود بعاهة ده مغضوب عليه حسب الفكر اليهودي طبعا قد ايه ده جارح لاي شخص انه ظروفه هي اللي وصلته لكده ذنبي ايه يعني هو انا اخترت يبقى ابويا فلان وانا اخترت اتولد اعمى ولا اعرج ولا فهو مش مقتنع بس مشاعره مجروحه بس هيقول لي مين ولا مين يا عم الناس كلها بتقول كده لاول مره يسمع شخص بيدافع عنه ده اهتمام من الاهتمام باي شخص انك تدافع عن الشخص ويا ريت في ظهره مش بس في وشه لأنه الحوار ده كان بيدور قبل ما يكلم المولود أعمى يا ترى سمعوا ولا ما سمعوش في الغالب سمعوا لكن ده نوع من الاهتمام أن الشخص الغايب ما تعملش الغيبة كلمة الغيبة في العربي الفصيح أنك أنت تتكلم عليه من ظهر لا لا بالعكس أنك تدافع عليه في ظهر ده الاهتمام الحقيقي تاني اهتمام انه اداله حاجة هو ما طلبهاش برضه فكرة الشفاء هو ما طلبهاش ولا يتوقع انه حد يقدر يعمل له كده انك تدي اكثر مما يظن الشخص الاخر قدامك دي طريقة المسيح دايما بيعمل معانا اكثر جدا مما نظن او نطلب طب ليه ما بنعملش كده مع بعض ليه ما بتفاجئش الناس بحب مضاعف ليه ما بتعملش مع الناس اكتر من اللي يستاهلوه ليه ما بتديش للناس اكتر من اللي يتوقعوه ربنا كان كده فلما غسل عينيه او شجعه يغسل عينيه في بركه سلوام عاد بصير اخيرا في قصه المولود اعمى الاهتمام كان واخد عنصر المتابعه كمان كفايه قوي عليك يا رب انك شفيته وخليته يفتح دي يعني كتر الف خيرك لا لا راح قبله عارفين قبله امتى بعد ما خد خبطه تاني خبطه اقل من العمى بس توجع اللي طردوه من المجمع اول ما طردوه من المجمع راح يقابله عشان يعزيه ويشجعه طب يعني كفايه قوي اللي عملته لا مش كفايه الاهتمام ما بيعرفش حد عاوز يقول له انت خسرت الناس بس انت كسبت ربنا اتؤمن بابن الله قال له من هو يا سيد لاؤمن به قال له الذي يكلمك هو فسجد له يبقى قد كده الاهتمام بس بالاخر في تركيز واضح قوي على الحته البيرسونال في الصيام اهتمامك بشخص وبكل شخص اخر قصه في الصيام في قصه العازر او اقامه العازر مريم ومرسى دول حبايب المسيح دول اخواته دول اولاده بناته لكن ما لحقهمش في لحظات صعبه جدا وهو اخوهم بيموت وكان زي اللي صعبان عليهم صعبان عليهم بجد كان لازم تبقى موجود حتى لو هيموت كنت تبقى معانا لو مش عاوز تشفيه خلاص احنا بنسلم لارادتك بس ما يموتش وانت مش جنبنا فكان في عتاب الاتنين استقبلوه بعتاب ما زعلش من العتاب ربنا يسوع ما استكترش العتاب على نفسه انتوا ساعات بتزعلوا لما واحد يعاتبكم ده المسيح الاتنين قالوا له لو كنت هنا ما كانش مات وده عتاب قاسي على فكرة يعني انت السبب تقريبا ومع كده ربنا يسوع ما صعبش عليه ولما وقف بعدها بلحظات بكى معاهم من الاهتمام انك تبكي مع الباكين الكلام مش لازم يكون هو وسيلة التعزية المشاركة اهتمام افرح مع الناس وابكي مع الناس الاهتمام كمان انه تواجد رغم الظروف في الوقت ده يا جماعة كان خطر جدا المسيح يروح بيتعنيا واللي يقرا يوحنا عشرة يلاقي ان توما بالذات قال ايه اللي يودينا هناك فلما لقى المسيح مصر رمى كلمة بايخة وقال ايه فلنذهب ايه ونموت معه ما هي خسرانة خسرانة خربانة خربانة مشوار بيت عنيا في منتهى الخطورة على المسيح لأنه هم اليهود متربصين بيه مستنيين ينزل في العيد ده بالذات وعشان كده موقعها سبت العذر لأنها قبل الشعانين أو يعني في الوقت ده كانت يبقى واضح أن ربنا يسوع هيتواجد رغم الظروف يعني إيه التواجد اهتمام في وقت الناس بتبقى محتاجينك تواجد جنبهم وما تحسبش لظروفك والتكلفة اللي عليك لا معلش تواجدك مهم صورة أخيرة للاهتمام التشجيع المستمر ربنا يسوع في الوقت ده ما قالش لمرسى تهتمين وتضطربين لأجل أمور كتيرة ولا قال مريم ليه بتعيطي زيادة لا لا لا خالص هنا كان مكبرهم قوي وشايفهم حاجة حلوة وفرحهم بالعذر وكان مقتنع ان ايمانهم قوي وهي تقول له انا أؤمن أنك أنت هو المسيح ابن الله يبقى التشجيع وسيلة اهتمام ربنا يسوع أظهر حبه أو اهتمامه بكثافة في كل أسابيع الصوم طبعا كل واحد فينا هو الضال والأكبر والسامرية والمخلع والمولود أعمى ومريم ومرسى ويمكن لعذر لكن كمان كل واحد فينا لازم يلعب دور المسيح في وقت لازم تبقى انت اللي بتدي الحب ده لكل العينات دي انت اللي فيك روح المسيح المفروض تظهر الحب ده بكل الاشكال دي تسمع كويس تشجع كويس تقدر تكرم تكبر تهادي تحضن تضحك في وشهم تشاركهم تعمل حاجة كبيرة تدي حاجة ما طلبوهاش تتواجد كل ده حب كل ده اهتمام كل ده أشكال من أشكال الخدمة احنا الحقيقة مقارنة باللي بيعمله المسيح الواحد بيكتشف انه ما ينفعش كاهن ما ينفعش خادم لأن اللي بيعمله ربنا ده كتير قوي حب بجد احنا أبعد ما نكون عن الصور دي احنا كبرنا بنقول كلمتين أو نحس بشعور كويس تجاه الناس أو بنشتاق لهم ويشتاقوا لنا أو نجامل لا لا لا الحاجات اللي بيحكيها المسيح لا فيها مجاملة ولا هي كلمتين ولا هي لا لا الموضوع أكبر من كده كتير قوي ربنا يدينا حكمة ان احنا كخدام نتعلم من القصص دي نتشبه بربنا ونهتم اهتمام حقيقي بكل شخص في حياتنا كل خادم زميل وكل مخدوم وكل انسان في حياتنا بنقابله ان كان شغل ان كان عيلة لان الناس كلها جعانة حب ويوميا الواحد بيقابل السامرية وبيقابل المخلع وبيقابل الأعمى وبيقابل مريم ومرسى اخوات العازر بيقابل كل العينات دي بس نادرا ما بنعمل ربع اللي بيعمله ربنا يسوع لإلهنا كل مجد وكرم